عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات وتكلمنا بالأمس عن أول إشراقة وهي مع التابعي الجليل ربيعة رأي وقلنا أن قصته عشان اللي ما حضرش حلقة امبارح في عجالة في دقيقة كده قصته كانت بتبدأ من والده اللي هو فروخ إنه كان عبدا رقيقا عند حاكم خراسان اللي هو القائد الإسلامي الربيع ابن زياد الحارثي ربيع ابن زياد كانت أمنية حياته إن هو ينشر الإسلام في بلاد ما وراء النهر اللي هو نهر سيحون وربنا أكرمه وجهز العدة وخد معاه فروخ اللي هو العبد بتاعه وخده معاه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وربنا أكرمه كان فروخ كان بيجاهد جهاد رجلين كان بيبذل جهد لا تتصوروه وربنا أكرمهم وانتصروا وسجدوا شكرا لله سبحانه وتعالى ورفعوا راية التوحيد على في بلاد ما وراء النهر وبعد كده مباشرة بدأوا يوزعوا الغنائم كان غنائم فروخ كانت أكبر من أي غنيمة أخرى لأن سيده اللي هو الربيع بن زياد الحارثي اللي هو القائد على طول قال له الغنيمة بتاعتك إن أنا أعتقتك لوجه الله فأصبحت حرا بدلا من إن كنت عبدا الحاجة التانية راح مديه برضه نصيبه من الغنائم الحاجة التالتة راح مديه كمان جزء من الغنائم الخاصة بتاعة القائد اللي هو الربيع ابن زياد الربيع ابن زياد فضل فروخ قاعد معاه لمدة سنتين إلى أن توفي الربيع ابن زياد الحارثي رحمه الله رحمة واسعة وعاد فروخ لأنه كان عايش في بلاد المدينة المنورة مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم وراح هناك وبحث عن زوجة صالحة وتزوج وقفنا المرة اللي فاتت عن أنه تزوج ومكث معها إلى أن حملت منه اللي هو فيما بعد هيتولد بقى يبقى ربيعة الرأي وبعدين ربنا قدر سبحانه وتعالى انه بقى يسمع بقى ما شاء الله عن الفتوحات الاسلاميه والمجاهدين طالعين والمجاهدين راجعين وكل يوم يسمع عن المسلمين فتحوا المدينه الفلانيه او المدينه الفلانيه فطاقت نفسه الى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فاراد ان يترك زوجته فقالت له طب اجلس معايا لحد ما اولد وتطمن وتشوف ابنك وبعدين روح جاهد في سبيل الله قال لا استطيع ان اصبر وراح فتح لها جرة كبيرة قال لها الجرة ديت فيها 30 ألف دينار طبعا دي ثروة كبيرة جدا لا تتصوروها يعني فقال لها 30 ألف دينار دولت اصرفي منهم على قدر الحاجة لكن إياك أن تضيع هذا المال لأن ده حصيلة جهاد حوالي 10 سنين قال لها خليهم معاكي علشان بس لمستقبل ابنك ومستقبلك وإلى غير ذلك ثم ذهب وتوكل على الله ليجاهد في سبيل الله خرج فروخ وترك ربيعة حملا في بطن أمه أمه بعد ما خرج فروخ بدأت يعني الحمد لله تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لها هذا الحمل وييسر لها الولادة وأن ربنا يكرمها بأن يؤنسها بهذا الطفل الجميل وربنا أكرمها وعدت تسع شهور وولدت ربيعة الرأي سمته سمته كده ربيعة الرأي فلما سمته ربيعة كان بيقول ان هو كان اسمه ربيعه فقط لكن سموه ربيعه الراي لان كان اليه يرجع اراء كل الفقهاء وكل العلماء في المدينه فسموه ربيعه الراي المهم ربنا اكرمها وانجبت ربيعه وبدا يكبر شويه كده فبدات تلمح فيه ملامح النجابه والذكاء ما شاء الله حست ان هو طفل ذكي جدا فبدات تستعمله في حاجه جميله قوي بدات تجيب له المؤدبين والمربيين والمعلمين والفقهاء والمحدثين وبدات تديلهم فلوس يعني زي ما بيقول كده مضاعفة يعني انت هتعلمه اللغة العربية بتاخد كم مثلا في الحصة مثلا باخد ربع دينار لا نص دينار بس اهتم بابني انت هتيجي تربي ابني وتعلمه السلوكيات والاخلاقيات بتاخد كام والله مثلا في الجلسة مثلا ربع دينار لا نص دينار بدأت تديلهم اجر مضاعف عشان يهتموا بابنها خلال سنوات بسيطة جدا ابنها ما شاء الله بقى محدث وبقى فقيه وبقى مربي وبقى عالم وبقى مفسر وبقى وبقى حاجات كتيرة جدا وربنا أكرمه في خلال فترة يسيرة جدا ما تجاوز 14 سنة من عمره إلا بقى إمام كبير ما شاء الله من أئمة أهل المدينة وبدأ يتعلم العلم وتلقى العلم على يد أنس بن مالك وعلى يد سعيد بن المسيب وعلى يد عدد كبير جدا من الصحابة ومن التابعين وربنا أكرمه وبقى عالم كبير ملء السمع والبصر وبقى هو إمام المسجد النبوي وبقى تحت إيده تلاميذ كتير جدا جدا فوق ما تتصوروا كان من بينهم الإمام مالك إمام أهل المدينة فيما بعد يعني ده كان تلميذ الإمام ربيعة الرأي ربنا يقدر سبحانه وتعالى بقى المجاهدين يخرجوا من المدينة ويرجعوا للمدينة وكل لما يجي عدد من المجاهدين من أرض الجهاد كانت أم ربيعة كانت تسألهم هل رأيتم فروخا فروخ اللي هو زوجها اللي هو أبو ربيعة هل رأيتموه فمنهم من يقول والله لقد علمنا أو سمعنا أنه قد مات شهيدا تمام وبعضهم يقول لا سمعنا أنه قد وقع أسيرا في أيدي الأعداء وتوصل لها الأخبار مرة إنه استشهد ومرة يوصل لها الأخبار إنه هو وقع أسيرا ومرة يوصل لها الأخبار إنه ما زال حيا يرزق وأنه يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى تخيلوا حضراتكم فروخ قعد في أرض الجهاد كم سنة والله لا تتصوروا ولا تتخيلوا ولا يخطر على عقل ولا قلب بشر فروخ ظل في الجهاد 30 سنة يخرج من معركة يلاقي نفسه داخل في معركة تانية يخرج من ديت يلاقي نفسه داخل دي يحاول يرجع مش قادر يرجع لأن العدو أغلق عليهم الثغور يخش في المعركة اللي بعدها وظل هكذا لمدة 30 سنة يعني ينتقل من نصر إلى نصر ومن معركة إلى معركة ومن موقعة إلى موقعة ومن بلد إلى بلد فظل هكذا لمدة 30 سنة ربنا قدر سبحانه وتعالى بعد 30 سنة يقرر فروخ أنه يعود إلى المدينة المنورة تخيلوا حضراتكم لو واحد فيكم خرج من بيته ومن حيه ومن بلده من 30 سنة وما رجعش بلده لا شافها ولا كان أيامهم طبعا لكن لا نت ولا تلفزيون ولا يعرف أي حاجة من الحاجات ديت خالص بالمرة وراجع بلده بعد 30 سنة يا ترى البلد هتكون هي نفس البلد ولا اتغيرت أكيد طبعا اتغيرت الشوارع اتغيرت والأماكن اتغيرت والبيوت اتغيرت والناس نفسها اتغيرت رجع بعد 30 سنة وهو حائر مش عارف شوارع المدينة اتغيرت بيوت اتهدمت وبيوت أقيمت وناس ماتت وناس اتولدت وأجيال اتغيرت فبقى ماشي في شوارع المدينة والناس مستغربة راجل راكب على الفرس بتاعته وعليه كده عدة الجهاد ومعاه ما شاء الله فلوس حاططها كده في زجيبة لوحدها وراجع معاه غنائم 30 سنة من الجهاد في سبيل الله وأكبر غنيمة هي أن هو جاهد في سبيل الله واللي تغبر قدماه في سبيل الله بفضل الله سبحانه وتعالى أفضل له من عبادة ستين سنة ومن وقف مرابطا في سبيل الله يوما وليلة أفضل من عبادة ستين سنة فراجع من جهاد تلاتين سنة وبدأ يدور على بيته مش عارف يوصل بيته يخش يمين ويخش شمال الشوارع اتغيرت والبيوت اتغيرت ومش عارف يعمل ايه وفجأة ربنا قدر له الحمد لله انه وصل وعرف البيت بتاعه فجأة لقى الباب البيت مفتوح فدخل دخل فلقى شاب ضخم كبير عنده 30 سنة تقريبا واقف في أرف البيت فبيقول له من أنت يا عدو الله كيف تدخل بيتي قال له بل أنت من أنت يا عدو الله كيف تدخل أنت بيتي الاتنين مسكوا في بعض وبعدين بدأ يقول له انت انت مين عشان قال له ده بيتي والتاني يقول له لا والله ده بيتي طبعا ده مش عارف ان ده ابنه اللي اتولد من 30 سنة وبقى النهارده ما شاء الله راجل وعالم ما شاء الله بالعين والبصر فجأة سمع الناس الدوشه ديت ودخلوا عشان يحوشوا ما بينهم من ضمنهم الامام مالك بدا يحوشوا ما بين الاثنين وفجاه خرجت ام ربيعه وهي لابسه حجابها فبصت وبعدين اول ما بصت فلقت رجل فارس كده جاي وداخل البيت فقالت يا ربيعه انتظر ثم قالت للرجل من انت فقال الا تعلمين من انا انا زوجك فروخ قالت فروخ منذ ثلاثين سنه ولم نرك ثم نظرت إلى ربيعة وقالت يا ربيعة هذا أبوك فروخ فأخذه في أحضان وبدأت الدموع تنزف من عينهم هما الاثنين وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتقطر فبدأ ده يبكي وبدأ ده يبكي والناس خرجت بقى خلاص وبعدين اتلم شمل الأسرة بعد 30 سنة بعد 30 سنة تلم شمل الأسرة دخل فروخ وقعد في بيته وقعد وسط ابنه ووسط زوجته وبدأوا يتكلموا مع بعض وبدأ يحكي لهم ذكرياته في الجهاد واللي حصل خلال 30 سنة وبعدين ربنا قدر الكلام ده كان بعد العصر ربنا قدر سمعوا بقى صوت أذان المغرب قام الإمام ربيعة الرأي عشان يدي الدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن في أئمة كبار هيحضروا له وطلبة علم جايين من كل البلدان عشان يسمعوا الدرس بتاعه وهو ربيعة فروخ ما يعرفش لحد الآن إن ابنه بقى عالم وبعدين واقف بقى بيتكلم مع زوجته قال لها خد المال دوت غنائم 30 سنة جهاد وضعيها مع ال 30 ألف دينار اللي أنا سبتها لك فقالت له حاضر خدت الفلوس وحطتها في مكان ما ثم قالت له لزوجها قالت له ألا تذهب لتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حاضر دخل غير ملابسه كده وتوضأ وراح عشان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الناس بعد انتهاء الصلاة بدأوا يتجمعوا والمسجد اتملى والشوارع اتفرشت ومحدش عارف يعمل ايه من كتر الزحام وهو سامع صوت إمام كبير بيتكلم وواحد بيبلغ صوته لأن ما كانش فيه عليهم الميكروفونات واحد بيبلغ الجملة اللي بيقولها الإمام والتاني يبلغ الجملة لحد ما توصل الشارع بره وهو قاعد مش شايف الإمام بعد ما انتهى الدرس لقى درس عظيم جدا وكلام ما شاء الله كبير جدا بعد ما انتهى الدرس بيسأل واحد جنبه بيقول له مين الإمام اللي كان بيدي الدرس ده قال له ما تعرفش مين ده ده الإمام ربيعة الرأي قال له ربيعة الرأي قال له نعم وقد سمعنا أن أباه قد جاء من الجهاد أمس بعدما مكث في الجهاد ثلاثين سنة والده فروخ فقال هذا ابني الذي كان يعطي الدرس ويجلس حوله هؤلاء الأئمة الكبار ومن بينهم الإمام مالك تلميذ ابني فرجع البيت وهو بيبكي من شدة الفرح ودخل على زوجته قال لها لقد رأيت مشهدا لا توازيه الدنيا بما فيها قالت ماذا رأيت قال رأيت ابني إماما كبيرا إماما علما يعلم الناس ويعلم الأئمة الكبار ورأيت مالكا يجلس تلميذا تحت قدمي ابني فقالت له أسرك هذا المنظر قال لها أجل والله لقد سرني هذا المنظر قالت له كم يساوي هذا المشهد عندك قال والله لا توازيه الدنيا بما فيها ثم قال لها أين المال الذي تركته لك أنا تركت لك 30 ألف دينار قالت له إيه رأيك لو قلت لك أن أنا أنفقت ال 30 ألف دينار على ابنك عشان يبقى عالم كبير أكون فرطت في المال قال لها لا والله بل استثمرت المال أفضل استثمار في أن أنت طلعتي ابني عالم كبير بل والله لو أنفقت 300 ألف دينار مش 30 ألف دينار ما كنت فرطت في هذا المال فجزاك الله خيرا من أم مربيا فجاء ربيعة رأي من الخارج أخذه الوالد في حضنه وقال جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا يا بني فقال له ربيعة بل أنت يا أبي جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا فقد كنت في الجهاد ثلاثين عاما وسبقت قبل ذلك بعشر أعوام في الجهاد في سبيل الله أفنيت عمرك كله في الجهاد في سبيل الله من أجل أن نعيش نحن هنا في راحة ونستطيع أن نوصل هذا العلم إلى الناس فرح ربيعة وفرح فروخ وفرحت أمه فرحا شديدا بهذا فكان ده موقف عظيم جدا جدا من مواقف سلفنا الصالح وكانت إشراقة جميلة أم ساب لها زوجها ابنها وهو حمل في بطنها وساب لها 30 ألف دينار واحدة غيرها كانت تقول خلاص الإسلام بيقول لي إن بعد خمس سنين الأب ده يبقى في حكم إيه؟ في حكم المفقود من حق إن أنا أتزوج وما سيبش نفسي أتفتن وكانت تروح تتجوز وممكن واحدة كانت تقول لك والله أعتبره مفقود حتى إن شاء الله حتى بعد سنة وأنا ما أقدرش أعيش من غير زوج وإلى غير ذلك لكن ديت جلست تربي ابنها مع إنها ما عاشتش مع جوزها إلا شهر أو شهرين لكنها جلست تربي ابنها وتعلمه لحد ما طلع من تحت إيديها عالم كبير اتربى على ايده عدد كبير جدا من الائمه كان واحد منهم اللي هو الامام مالك في ثمره من ثمرات هذا الابن وثمره من ثمرات هذه الام وثمره من ثمرات هذا الاب الذي كان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى دي كان اول اشراقه من اشراقات سلفنا الصالح مع الامام الكبير ربيعه الراي حلقات الاشراقات دي كلها من كتابي اللي هو قصص التابعين ودي أول قصة تلاقيها في كتاب قصص التابعين إن شاء الله نلتقي غدا مع إشراقة جديدة لواحد من سلفنا الصالح أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Who